والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد هذا هو الدرس الرابع من دروس النحو من شرح كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية لمقام الكلام وهي ثلاثة تتبع الناس وعلماء اللغة كلام العرب فلم يجدوا من كلام العرب ومن أنواع كلام العرب إلا ثلاثة فقط اسم وفعل وحرف فالاسم كما بينا هو الذي يدل على معنى في نفسه وليس الزمان جزءا منه والفعل هو الذي يدل على معنى في نفسه والزمان جزء منه ثم تكلمنا عن الحرف وبينا أقسام الاسم من حيث التذكير والتأنيس وقلنا هو مذكر إيه ومؤنث ثم تكلمنا عنه من حيث العدد فقلنا هو إيه مفرد ومثنى وجمع ثم تكلمنا عنه وتكلمنا عن الجمع قلنا الجمع ينقسم إلى ثلاث جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير ثم تكلمنا عنه من حيث التعريف والتنكير فقلنا هو نكرة ومعرفة وقلنا المعرفة ينقسم إلى ستة أقسام وهو الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف لمع... لمعرفة والمضاف لمعرفة آه وتحدثنا عن أقسام المؤنث قلنا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي ثم تكلمنا عن أنواع الفعل قلنا الفعل هو ماضي ومضارع و... وأمر وقلنا الفعل الماضي هو الذي آه هو عبارة عن حدث حدث قبل زمن التكلم والفعل المضارع هو عبارة عن حدث حدث أثناء التكلم أو بعده وقلنا فعل الأمر هو آه الطلب بفعل حدث أو بفعل أمر بعد زمن آه التكلم ولكن لابد أن نتعرف على أنواع الكلام أو بمعنى أصح لابد أن نعرف علامات خاصة نعرف بها الاسم من الفعل حتى لا يختلط علينا الأمر فنريد أن نتعرف على علامات هذه العلامات بسببها نعرف ما هو الاسم ونعرف ما هو إيه الفعل فبهذه العلامات نستطيع أن نعرف الاسم ونعرف الفعل فالاسم آه بعد التتبع والاستقراء وجد العرب وجد علماء اللغة أن للاسم علامات يعرف بها تمام وكذلك للفعل علامات يعرف بها أما الحرف فليس له إيه فليس له علامات فبدأ المصنف رحمه الله بعلامات الاسم فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال واللام الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء إذا يقول الشيخ محمد محي الدين آه للاسم علامات يتميز بها عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبول أو قبولها وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات وهي الخفض والتنوين ودخول ال واللام ودخول حرف من حروف آه الخفض آه نكتب على الصبورة علامات علامات الاسم علامات الاسم أربعة وقبل أن نقول علامات الاسم أربعة نقول علامات الاسم اثنين عشان نحفظوهم بطريقة أسهل وأيسر علامات الاسم اثنين ها نقول علامة علامتان قبل تدخل قبل الاسم تدخل ايه تدخل قبل الاسم وعلامتان بعد تدخل بعد الاسم والعلامتان اللتان تدخلان قبل الاسم اثنين فقط ال وحروف الجر دول هاتان العالمتان لا يأتيان إلا قبل الاسم وعلامتان يأتيان في نهاية الاسم وهم- وهما اثنين أيضا الخفض والتنوين طيب هل من الممكن أن تجتمع هذه العلامات الأربعة في اسم واحد لا يمكن أن تجتمع هذه العلامات في اسم واحد قط لماذا؟ لأن آخر علامتين ها؟ العلامة الأولى هنا والأخيرة هنا لا يجتمعان أبدا ال والتنوين تمام يا ال يا التنوين لا يجتمعان في اسم واحد لكن ممكن يجتمع ال مع مع الجحر آه، دخول حرف الجر مع الجر وممكن يجتمع حروف الجر مع الخفض مع التنوين تمام وممكن يجتمع الخفض مع حروف الجر مع ال لكن ال والتنوين لا يجتمعان ابدا ها تمام لما اقول ايه مررت آه بزيد مررت بايه بزيد مررت مررت بزيد فزيد هنا ده اسم عرفناه ليه اول علامة فيه حرف الجر اللي هو الباء ثاني علامة فيه الجر نفسه ثالث علامة فيه التنوين ال اللي هي الألف واللام تمام الألف واللام عندما تدخل على الاسم النكرة فتعرفه تدخل على الاسم النكرة فتعرفه مثلا رجل خمر نهر بحر دي ايه اسماء ولكنها ايه نكرة تمام لما بحط الالف واللام على الرجل عرفته بيجي ايه الرجل القمر لما احط الالف واللام بيجي ايه القمر عرفته النهر لما احط الالف واللام بيجي ايه النهر البحر لما احط الالف واللام بيجي ايه البحر تمام فالال لا تدخل الا على اسم ما تنفعش تدخل على فعل زي مثلا ايه جرى ينفع اقول الجرى ها يشرب ينفع اقول ال يشرب ها ينفع من حرف ينفع اقول ال من يبقى حلول يبقى ال دي لا تدخل الا على الاسم عامة لا تدخل الا على ايه على الاسم ما ينفعش تدخل على فعل ابدا فلما اشوف الف ولام الف ولام او ال الكوفيون يقول الف لا ولام والبصريون يقولون ايه ال فلما اقول ال آه على طول اول ما اشوف فيه الف ولام ابقى ايه القاهره العامريه المصريه التحرير البنجر عشان ما يزعلش الشيخ مجدي المرقب تمام المستعمره يبقى طالما اشوف الف ولام اعرف ان ده ايه اوتوماتيك كده اعرف ان هذا اسم لان ما يدخلش على حرف ابدا يعني عايز اقول لواحد قم ينفع اقول له القم ها القم دي في ايران ها القمكم في ايران تمام فما ينفع يبقى اذا الا تدخل الا على ايه حروف الجر طبعا قبل أن نصل لحروف الجر نتكلم عن ايه عن الخفض الخفض يعني الجر بلغة الكوفيين الخفض بلغة البصريين ايه الجر وكلاهما واحد الخفض هو ايه الجر والجر هو ايه الخفض تمام والجر عبارة عن كسرة تلحق آخر الاسم بسبب العامل الداخل على الاسم يعني الاسم كده ما بيتجرش لوحده في آلة جر والجر زي المقطورة الاسم ده عبارة عن المقطورة المقطورة دي لا تجر وحدها إنما تجر بإيه بآلة اللي هو رأس الجرار تمام كذلك الاسم لا يجر من قبل نفسه هكذا إلا إذا جره إيه أه؟ جرار إلا إذا جره جراته آلة فعلامات الجر طبعا لسه هناخدوها ان شاء الله علامات الجر وذاكرها في اخر الكتاب ها يعني اسباب الجر فيجر الاسم بحروف الجر وبالاضافه تمام وبالتبعيه اذا قدامه اسم مجرور لازم يمشي ايه زيه ما يحبش يخالفه ابدا لان المخالفه شر والخلاف شر تمام فهو بيمشي وراه الراجل طيب ده فحروف الجر طبعا هنتكلم عنها من والى عن وعلى فيها الباء والكاف واللام لما كنا في الابتدائي كانوا يحفظوها لنا بهذه الطريقه حروف الجر من والى عن وعلى فيها الباء والكاف واللام تمام كنا نحفظه بهذه الطريقة من وإلى عن وعلى فيها الباء والكف واللام طبعا هتضيف عليها ايه وربة تمام دي حروف ايه الجر في حروف أخ أخرى تجر اللي هي حروف القسم الواو والباء والتاء والله تالله بالله الرحمن تمام قطع حضرتك فايه معنى الجر يعني كسرة تلحق آه آخر الاسم فما بقول إيه مررت بعادل يبقى دي جرة ها أه؟ ذهبت إلى القاهرة في كسرة اهو أكلت من التفاحة شربت من اللبن يبقى أعرف إن دي إيه مثلا إيه أكلت من التفاحة هندخل على حروف الجر من التفاحة أكلت من إيه التفاحة شربت من اللبن سافرت من الإسكندرية أو من العمرية من العمرية إلى القاهرة من العمرية إلى القاهرة تمام أكلت أكل فعل ماضي مبني على الفتح والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل تمام من حرف جر التفاحة ايه اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أه أه أنا قلت ايه من التفاحة اسم مجرور بمن لأن من ده قصة ثانية اسم موصول بم- بمن وعلامة جره إيه؟ الت- الت- الكسرة الظاهرة والجار والمجرور في محل رفع خبر ايه آه، الجر والجار والمجرور في محل رفع في محل آه، متعلقين بمفعول به ما هذا وال- وال- والجار والمجرور متعلقين بالمفعول به في محل نصب تمام من التفاحة تمام فشربت من اللبن شرب فعل ماضي تاء تاء الفاعل ال- نقول عليها تاء الفاعل صحيح او تقول التاء اسم موصول ضمير ما ضمير متصل في محل رفع ايه فاعل او تقول تاء تاء الفاعل الاجابتين في الاعراب صحيحه تمام من حرف جر اللبن اسم مجرور و- بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره تمام سافرت سافر فعل ماضي التاء تاء الفاعل أو التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل من حرف جر العمرية اسم مجرور وعلامة جره ايه اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره تمام إلى حرف جر آه، والقاهرة اسم مجرور تمام ب- بعلامة بعلامة إلى وعلامة جر آه، اسم مجرور بإلى وعلامة جر إيه الكسرة الظاهرة على آخره لو لاحظنا العمرية والقاهرة فيها ثلاث علامات من علامات الاسم آه، من علامات الاسم أولا الألف واللام ال نمرة اثنين الإضافة يعني فيها ايه ثلاث علامات العلامة الأولى دخول حرف الجر دخول حرف الجر اللي هو ايه من تمام العلامة الثانية ال دخول عليه ال العلامة الثالثة ايه الجر من العمرية لا الجر مش تنوين من العمرية تمام الى القاهرة نفس القصة القاهرة نفس نفس العمرية دخول حلف الرجر وفيها ايه ال وفيها ايه آه ع- علامة ايه آه الخفض او الكسرة تمام يبقى فيها ثلاث علامات من علامات ايه الاسم يبقى علامات الاسم الخاء ال وحروف الجر والخفض والتنوين عايزين نفهم يعني ايه تنوين التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا يعني ايه لفظا لا خطا في اللفظ آه، آه زيد تشعر ان في نون في الاخر لكن ما ت- لا تكتب ها أه؟ عمر نون اهي تسمعها تقول دي نون لكن لا تكتب يبقى التنوين هو عبارة عن هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا شوف لفظا نون اهي خطا نون اهي تمام يبقى هو عبارة عن ايه التنوين ده يعني ايه تنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم ها لفظا وتفارقه خطا يعني آه لفظا لا خطا لكن آه آه تلحقه اسما تلحق الاسم لفظا وتفارقه اقوى وابلغ ها خطا زي ايه وب- وب- وكيف يمثل عنها في ال- في ال- في الحرف إما ضمتين في حالة الرفع أو فتحتين في حالة النصب وكسرتين في حالة إيه الجر يبقى التنوين هو عبارة عن إيه ها نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفرقه إيه ضمتين وتظهر و... وتظهر على الاسم اما ضمتين في حالة الرفع اه ايوه هات لي يا شيخ محمد مثال للتنوين محمد مثال للتنوين يا شيخ عادل علي ماشي ها آه. محمد آه مثال التنوين تمام ها عصفا هو على على وزنه ها ما لازم وانا تاجي هذا انا تاجي نشرح ها تمام لكن هي الآية بتقول والنازعات نزع ولو النازعات نزعا ها غرقا أو احسنتم طبعا بما الشيخ محمد آه، من أهل القرآن الشيخ محمد فسولت له نفسه قتل أخيه قام فسولت له نفسه قتل أخيه يعني لا فسولت ولا فسولت طيب إذا نعود إلى الكتاب يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ثم بدأ يبين حروف الخفض وهي من وإلى فمن وإلى عن من اسم موصول من وإلى وعن وعلى وفيها وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والواو والباء والتاء ف... فالاسم الفاء فاء الفصيحة وضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر فكأنه قال إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم والحرف الاسم إلى آخره وقيل ما أفصحت عن عن مقدار أعم من أن يكون شرطا الاسم طبعا مبتدأ إيه الاسم مبتدا مرفوع بالابتداء احنا الان نعرب ايه كلام الاجرميه آه الاسم ايه مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضم فالاسم ظهرت ضمه ظاهره على اخر يعرف دي فعل ولا اسم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ايه يبقى مبني ليه فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع لتجرده من النصب وايه والجازم وعلامة رفع دم ظاهرة في ايه اخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا يعرف اي هو ها تقديره هو يعود على الاسم والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدا الذي هو ايه الاسم والرابط بينهما الضمير المستتر والجملة من المبتدأ وخبره جواب إيه؟ جواب الشرط مقدر والتقدير إن, إن أردت معرفة كل كل واحد من هذه العلامات فالاسم يعرف بكذا بالخفض الباء طبعا ايه حرف جر الباء حرف جر والخفض آه اسم مجرور وعلامه جره ايه كسره ظاهره في ايه اخره والجار والمجرور متعلق بايه بيعرفه قوله والخفض أي بالحركة التي يحدثها عامل الخفض وهذه عبارة الكوفيين كما سوف نبين والبصريون عبارتهم إيه الجر والتنوين الواو حرف عطف والتنوين معطوف على الخفض والمعطوف على المخفوض مخفوض يعني ايه والمعطوف على المجرور يبقى ايه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره والواو بمعنى أو التي بمعنى الخلو أي لا يخلو عن أحدهما وقد يجتمعان لا بمعنى مع لأنها تشعر باشتراط جميعها ودخول الواو الواو ودخول حرف عطف الواو حرف عطف ودخول معطوف على ايه على الخفض ومعطوف والمعطوف على المجرور ايه مجرور وعلامة جره ايه كسرة ظاهرة في اخره ودخول مضاف والالف ايه ودخول ايه الالف دخول مضاف والالف مضاف اليه ودخول الالف واللام لان هو كاتب دخول الالف واللام مش داخل كاتب دخول الالف لان هو ماشي على مذهب آه، الكوفيين ويقول ودخولي الالف ايه واللام اللا- الالف مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في ايه في اخره واللام الواو حرف عطف واللام معطوف على الالف والع- والمعطوف على المجرور ايه مجرور وحروف الو... وحروف الخفض عايز يقول وحروف الخفض وحروف الواو حرف عطف وحروف معطوف على ايه الخفض والمعطوف على المجرور ايه مجرور والخفض مضاف اليه طبعا حروف آه، مجرور آه، مضاف والخفض ايه اه ايه سرحتوا سرحتوا الخفض حروف مضاف والخفض مج- آه، مضاف اليه مجرور بالياء طب الخفض هنا فيها كم علامه والإضافة مش من العلامات الإضافة ليس هو بيقول لك وعلامات الاسم ها أربعة ها الخفض ما فيهوش الإضافة لأن الجر ده كان بسبب الإضافة لكن الإضافة ليست من علامات الاسم إنما علامات الاسم إيه؟ الجر ويجر ب- بكذا إيه سبب ال- العلامة اللي حطها الوحيدة من علامات الخفض هي دخول حروف الجر دي من علامات الاسم لكن كونه من الخفض فهي دي من علامات لما ما نقولش مثلا من علامات الاسم إضافة لعلامات الاسم أربعة فقط ده كم العلامات احنا الآن مرتبطين بكتاب الشيخ آه، أربعة ما هو ذاكر ال- وإلا علاماته كثيرة جدا جدا بس يعني نتكلم الآن على العلامات الموجودة في الكتاب اللي احنا مقيدين بها في الأجرمية تمام ف... وهي الواو للاستئناف البياني فكأنه قائلا قال له وما الحروف كأن واحد بيسأله بيقول له وما حروف الخفض قال له ايه بدأ يبين بقى من بكسر الميم وما عطف عليها خبر المبتدا مبني على السكون في محل إيه؟ رفع لانه ايه لان هي آه، وهي مبتدا هي ايه مبتدا ومن خبر ايه بكسر الميم وما هي وما عطف عليها خبر مبتدا مبني على السكون في محل رفع ها آه لانه اسم مبني لا يظهر فيه علامات الاعراب تمام والى الواو حرف عطف والى معطوف على من بمعنى على السكون في محل رفع لانه اسم مبني لا يظهر والى معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لانه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب هنا بتكلم على الى ككلمه وليس بتكلم على الى كايه كحرف ما هي من دي حرف لكن هو تكلم عنها من ككلمه وليست كايه كحرف ككلمه في محل رفع مم. وعن الواو حرف عطف ايضا وعن معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لانه اسم مبني عن كلمه عن ولا يتكلم الان الا عن كلمه وليس عن ايه حرف فجعل كل هذا معطوف على الخبر على من الاولانيه فكل اللي جاي ده معطوف مرفوع معطوف مرفوع من والى وعن وعلى وفي كلها معطوف ورب والباء والكاف واللام اللي بتكلم عنها انت فاهم ك ك كاسم وليس آه ليس كحرف هو الآن يتكلم عنها كاسم آه مش أخبار تمام و- وحروف يصح أن يكون ب- وقوله وحروف القسم يصح أن يكون بالرفع فيصير معطوفا على محل من والمعطوف على المرفوع مرفوع وأن ي- وأن يكون بالجر فيصير معطوفا على حروف الخفض والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره إيه كسرة ظاهرة على آخره فكلمة حروف لو احنا قلنا هي معطوفة على من هتبقى ايه مرفوعة لو قلنا هي معطوفة وحروف الخ- على كلمة وحروف الخفض هتبقى ايه لو قلنا معطوفة ع- على كلمة ايه وحروف على الخفض هتبقى مجرورة تمام بالإضافة فهتبقى اللي جاي بعدها والقصر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة ظاهرة في آخره لأنه عطف وحروف على إيه على الخفض فأصبحت آه، حروف هنا إيه مجرورة بال- بالإضافة والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وحروف مضاف تمام والقسم ها مضاف إليه إيه؟ مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة وهي الواو هنا للاستئناف وهي ضمير منفصل مبتدا هيبدا يفصل ايه هي حروف ال- القسم وهي فهي ايه مبتدا في محل رفع لانه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب والواو وما عطف عليها خبر ايه خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره الواو تمام فان قلت كان حقا عليه ان يبدا بالباء لان الاصل لانها الاصل ولانها تدخل على الظاهر والمضمر فالجواب انها آه، انها قدمت لكثره استعمالها الواو هي التي إيه؟ يقصد يبقى اذا ما قدمش الواو لمي- ل- لميزه عندها انما الاصل ان تقدم الماء الباء لان الباء هي التي بها ايه القسم دائما والباء والواو حرف الجر طبعا عطف والباء معطوف على ايه الواو المعطوف على المرفوع ايه مرفوع وكذلك التاء الواو حرف عطف والتاء معطوف على الواو آه والمعطوف على المرفوع ايه ما ارفع هذا اعراب قول المصنف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال واللام وحروف الخفض وهي من من والى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء تمام يقول المصنف رحمه الله وأقول للاسم علامات علامات لعلامات يتميز آه، عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها زي إيه؟ وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربعة فقط لكن في إن شاء الله عندما نصل إلى إيه لشرح ألفية ابن مالك سوف آه، تزداد هذه العلامة حتى تصل إلى ثلاثين وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف إيه؟ من حروف الخفض أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع منخفض يعني إيه ضد إيه مرتفع تمام آه وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو آه ما ناب عنها آه وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر عمر هنا مكسور بإيه بإيه بإيه يا شيخ محمد آه وهذا كتاب عمرو يبقى مجرور- عمر مجرور بايه؟ بالاضافه فبكر وعمر اسمان لوجود الكسره في اخر كل واحد منهما واما التنوين فهو في لغه في اللغه التنوين يعني التصويت واحنا محتاجين ايه؟ الناس كلها تصوت في الايام اللي جايه تمام يبقى التنوين هو عكس ايه هو التنوين بمعنى لغه معناها ايه التصويت تقول نون الطائر اي صوت وفي اصطلاح النحاة هي نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا آه، تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه إيه خطا للاستغناء للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ فهذه الكلمات أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة إيه يبقى العلامات اثنين يلحقان آه أول الاسم وهي إيه؟ آخر الاسم وهي الخفض والتنوين واثنان ي- وثنتان يلحقان أول الاسم هما إيه؟ الألف واللام إيه؟ ودخول حروف الجر. آه هل هناك فرق بين الخفض والجر؟ لا يوجد فرق بينهما في المعنى ولكن الخفض آه، ولكن الخفض هو اصطلاح الكوفيين والجر هو اصطلاح البصريين. المدارس النحوية اكتب هذه المعلومة المدارس النحوية تمام آه المدارس النحوية هي المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والمدرسة البغدادية والمدرسة الأندلسية هذه هي مدارس إيه؟ آه، آه، النحو الأن- الأندلسية ال- ال- الأندلسية ألف لام ألف نون دال لام سين يه ت مربوطة المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والمدرسة البغدادية والمدرسة الأندلسية الخفض مصطلح حسن والخفض أفضل من الجر لماذا؟ لأن الخفض مصطلح حسن لأن الخفض فيه بيان لطبيعة الحركة فإن المتحدث يخفض شفتي شف شفته السفلى عند الكسر محمد أه؟ والكسرة في الخفض تكون تحت الحرف فهو أكثر أداء لهذا المعنى من مصطلح الجر فإن كان مصطلح الجر هو الأشهر يبقى ما, ما هو المصطلح الأشهر الجر وما هو المصطلح الأحسن والأفضل الخفض تمام وأنواع التنوين عشرة أنواع كم نوع للتنوين عشرة أنواع لكن المشهور عندهم والذي يختص بالاسم دون الفعل والحرف هو أربع أن أربعة أنواع يبقى التنوين ده كم نوع كم نوع عشر الأول آه لكن المشهور منها أربع فقط المشهور عند- آه، عند النحويين وغيرهم أربع فقط الأول تنوين التنكيل والثاني تنوين التنكير والثالث تنوين المقابلة والرابع تنوين العوض ايه معنى هذا الكلام يبقى عند التنوين كم نوع النوع الاول تنوين التمكين التمكين النوع الثاني يا شيخ محمد التنكير تنوين التنكير النوع الثالث يا شيخ اشرف تنوين المقابلة النوع الرابع شيخ مجدي تنوين العوض تنوين التمكين أو يقال عنه تنوين الصرف وهو اللاحق للأسماء المعربة غير جمع المؤنث غير جمع المؤنث الثالث للدلالة على خفضه في باب الاسمية بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف وذلك مثل آه، محمد ها كتاب رجل يبقى التنوين آه، التنوين التمكين هو الذي يلحق إيه؟ الأسماء المعربة عدا جمع المذكر الثاني يعني الم... الاسم المبني لا يلحق ايه زي القاضي ها ونجوى وسلوى ده لا يقال عليه تنوين تمكين طالما في تنوين تمكين يبقى ده اسم ايه آه معرب وليس ايه مبني آه واما تنوين التنكير فهو الذي يلحق الاسماء الب- المبنيه ها جئنا له النوع الثاني تن- الذي يلحق الاسم المبني لان احنا قلنا الاسم الاسم من حيث ها لا لسه هذا ما تكلمناش عنه سوف نتكلم عنه في الإعراب الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني ما تكلمناش عنه من حيث الإعراب فالاسم من حيث الإعراب ينقسم إلى قسمين ها معرب إيه ومبني وأما ت- فالمبني هو الذي يلحق آه، فالاسم المعرب الذي يلحق به إيه تنوين التمكين أما تنوين التنكير فهو يلحق إيه بالاسم إيه؟ المبني آه، لأجل الفرق بين ال- المعرفة منها والنكرة فمن فما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة تقول مثلا سيباويه وعمرويه وعمرويه بغير تنوين إذا أردنا شخصا بعينه سيباويه مثلا بتاع اللغة العربية فقلنا سيباويه تمام فإذا أردنا أي شخص يسمى بهذا الاسم اسمه إيه سيبويه ننون سيبويه نقول سيبويهن يعني أي سيبويه إذا قلنا حضرموت قصدنا بها إيه حضرموت اللي هي في اليمن يبقى نقول حضرموت لما نقول حضر مطعم حضرموت يبقى أي إيه أه؟ مطعم سمي بهذا الاسم ف- التنكير تنوين التنكير يلحق الاسم المبني لعلة فإذا كان هذا الاسم المبني المركب تمام اسم معروف أقصد به شخص بعينه لا ينون سيبويه مررت بسيبويه تمام وإذا كنت أقصد كل من اسمه سيبويه مش حددتش واحد بعينه خطيت واحد نكره كده ها تمام فبقول ايه سيبا مررت بسيباويهن يعني اي واحد اسمه سيباويه ها ماشي فزي ما قلنا ضررت بحضر موت او مررت بحضر موت اذا قلت مررت بحضر موت من غير تنوين يبقى انا اقصد ايه مدينة حضرموت المشهورة لو قلت مررت بحضرموت يبقى أنا أقصد بأي منطقة اسمها حضرموت غير إيه غير حضرموت المشهورة ده تنوين إيه تنكير وأما تنوين المقابلة فهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم في نحو سائحات زي كما قال ربنا تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله إيه أزواجا خيرا إيه من كنا مسلمات آه مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار هذا اسم المقابلة ليه يا عم المقابلة قال لك في مقابل النون التي في جمع المذكر السالم في نحو سائحين المذكر السالم يا عمي لما بينصب بينصب بالايه بالياء ويجر بالياء فقال لك في نون سائحين طب اشمعنى احنا النساء احنا عايزين مساواة بين الرجل والمرأة وعايزين مساواة بين النساء والرجال فقام علماء اللغة عوضوا او العرب في كلامهم عوضوا النساء بهذا التنوين بهذا ايه التنوين الذي يسمى تنوين ايه المقابلة يعني ايه تنوين المقابلة يعني مقابل ايه النون الموجودة في جمع المذكر السالم وتنوين المقابلة هذا لا يكون إلا في جمع المؤنث إيه؟ المؤنث السالم وأما تنوين العوض العوض من اسمه يقول لك أنا ما أقبلش العوض يا عم لما يكسر حاجة يقول لك لا أنا ما أقبلش العوض فالعوض واضح من اسمه فهو اللاحق ببعض الكلمات عند حذف ما تضاف إليه تعويضا لها عن هذا المضاف إليه أو المحذوف وهما قسمان التعويض إما يبقى تنوين التعويض تعويض عن كلمة أو تعويض عن جملة كما قال ربنا جعل قل كل يعمل على شاكلته فالأصل فيها كل إنسان يعمل على شاكلته فلما حذفت كلمة إنسان عوض عنها بالتنوين فأصبح إيه كل كل فجاء التنوين عوض عن كلمة إيه إنسان قال سبحانه كل يعمل على شاكلته هي أصلا كل إنسان يعمل على إيه على شاكلته فلما حذفت كلمة إنسان عوض يعوض كلمة إنسان بإيه شيخ عادل بالتنوين فقال كل آه قل كل يعمل على شاكلته ده النوع الأول النوع الثاني يأتي عوض عن جملة وهو دائما يلحق بذا يلحق بايه ذا زي ايه مثلا آه يلحق باذ زي ايه مثلا قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اي يوم يغلب الروم من الذي يفرح عندما قال سبحانه وتعالى غلبت ايه الف لام ميم غلبت الروم ها ومن بعد غلبهم ايه سيغلبون قال عقب بعد قال ويومئذ يفرح المؤمن يوم يحدث هذا الانتصار ويوم يغلب الروم يبقى هو عوض عوض بجملة التنوين ده عوض عنه بايه اللي هو ايه يومئذ يعني يوم ينتصر الروم كلمة يوم ينتصر الروم جاء مكان ايه يومئذ وكقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون أي وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم آه تنظرون فلما حذفت الجملة عوض عنها بإيه بالتنوين يبقى عندي التنوين كم نوع فالتنوين عندي أربع أنواع التنوين عندي أربع أنواع أول نوع تنوين أه التمكين النوع الثاني تنوين التنكير النوع الثالث ها تنوين المقابلة النوع الرابع تنوين العوض تنوين التمكين هذا يكون لإيه للاسم المعرب ها مثل ايه محمد كتاب عند قولك مررت بمحمد تنوين التنكير يكون اهو للاسم المبني المركب لا الاسم مبني المركب اذا اردت به غير معرفة فلولا مثل ها مثل في با وي لو انا عايز اقول سيبويه واحد اسمه سيبويه بتاع اللغة العربية ها تمام اقول قرأت لسيبويه ها لس... ل... لو قلت لسيبويه قرأت لسيبويه يبقى انا ايه يبقى بتاع النحو لو قلت قرأته لسيبويهم يبقى اي واحد اسمه سيبويه تمام تنوير المقابلة للأخوات الفضليات حتى لا يزعلن منا ها تنوير المقابلة هو أه هو ليه هو لجمع المؤنث السالم مسلمات قانتات آه مقابل النون التي في جمع الم- آه المذكر إيه؟ السالم اللي هي إيه؟ مسلمين مثلا تمام وصلت تنوين العوض تنوين العوض اثنين عوض عن كلمة عوض عن كلمة وعوض عن ايه عن جملة كلمة كل قل كل يعمل على شاكلته الجملة ها ويومئذ يفرح المؤمنون يبقى هنا كل كلمة والثانية جملة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وضحت يا حاجة يا شيخ عادل ايه اللي مش مظبوط قلنا التنوين ينقسم الى اربع اقسام تنوين تمكين وهذا للاسم الظاهر للاسم المعرب محمد عمرو بكر تمام تنوين التنكير وهو للاسم المبني المركب سيباويه حضرموت تمام ها عمرو ويه تمام اذا كانت اقصد شخص معروف معنى ده هيبقى مش حن... مش ح... لا مش مفيش تنوين اذا كنت اقصد ايه ها اي واحد سيبويه يبقى حنون تمام تنوين المقابله وتنوين المقابله هو للج... آه، لجمع المؤنث السالم ها عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه ازواجا خيرا ايه من كنا مسلمات مؤمنات غير فهو أتى بالتنوين لجمع المؤنث السالم عوضا عن النون الموجودة في إيه مقابل مقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم لا، طبعا من مبدأ المساواة بين إيه النساء والرجال تمام أو المؤنث والمذكر طيب آه، تنوين العوض العوض ده يعني عوض عن شيء فيأتي عوض عن حاجتين يا إما عوض عن كلمة في مثل قوله قل كل يعمل على شيء المفروض هي قل كل إنسان يعمل على فلما حذفت كلمة إنسان عوضنا عنها بتنوين إيه؟ فوق كل آه، تعويض عن جملة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله المقصود بها ويوم ينتصر آه، الروم يفرح ايه آه، المؤمنون بنصر الله تمام ويوم ويومئذ يفرح المؤمنون خلاص هذا فيما يتعلق بموضوع إيه؟ التنوين يقول مصنف حل- آه، رحمه الله آه، العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة فكلمة من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليها والوجود ال في كل منها وحروف الخفض هي من ولها معان من هنا معناها الابتداء من البيت يعني بدأ, بدأ السفر من فين من البيت و آه، وسافرت سافرت من البيت وإلى من معانيها الانتهاء كان نهاية إيه؟ السفر إلى فين القاهرة نحو سافرت إلى القاهرة طبعا كل كلمة من دول لها عدة معاني هو ذكر معنى واحد فقط لأن هي الأصل أن هذه مقدمة مختصرة في علم النحو وبعدها سوف تسع ومعرفة هذه المعاني ت- تقف بها على معرفة التفسير وتقف بها على معرفة تفسير ال- ال- الأحاديث النبوية وتقف بها أيضا على ما- استخراج الأحكام في أصول الفقه سافرت إلى الإسكندرية تمام وعن من معانيها المجاوزة نقول ايه رميت السهم عن القوس يعني ايه جاوز السهم إيه؟ خرج عن القوس ها آه وعلى ومن معانيها الاستعلاء تمام نعم صعدت على الجبل معروف ان فوق ايه الجبل وفي معناها الظرفية الماء في الكوز تمام فالكوز هنا- فالماء هنا الف- حرف فيه معناها الظرفية أين يوجد الماء فين مكانه يعني مكانه فين في الكوز تمام ورب ومن معانيها التقليل والتكتيل رب رجل كريم قابلني هنا للتقليل رب رجل بخيل ك- قابلني دي معناها ايه ها للكثرة طب فرب تأتي للكثرة وتأتي ايه ها للتقليد آه، والباء آه، ومن معانيها التعدية تمام نحو مررت بالوادي والكاف ومن معانيها ايه التشبيه ليلى كالبدر تمام آه معروف ال- يعني ف- آه، عادل في الش- في الس- في الشجاعة كالأسد يبقى أنا بشبه ايه ها تمام صح صح خدت خدت بحضرتك ها آه ومن معانيها والتشبيه اللي هي الكاف تمام و- واللام من معانيها الملك نحو إيه؟ المال لمحمد ملكا ايه له والاختصاص نحو ايه الباب للدار تمام للب- الباب ده يخص الدار والحصير للمسجد يخص المسجد اللام للاختصاص والكتاب لمجدي يخص ايه الاختصاص والاستحقاق نحو الحمد لله رب العالمين فالله جل وعلا هو المستحق ايه ها آه للحمد وايضا للاستحقاق يا شيخ عادل نقول ونحن للعقيقه يعني آه، هذا استحقاق منا للعقيقة يعني نحن المستحقون لأكل هذه العقيقة ولا إيش رأيك يا شيخ محمد آه ده حقنا يعني إيه للاستحقاق أي نعم ها نعم آه آه آه ده ده لا ده لا لا لا يجوز الوقوف عليها مش السكوت عليها ها؟ يجوز الوقوف على الع- آه لا يجوز السكوت عليها اصلا دي ما ينفعش نسكت حتى تقام العقيقه تمام لا يجوز السكوت حتى تقام عقيقه معاذ ابن عادم رضي الله عنه تمام آه ومن حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أحرف الأول الواو تمام ولا تدخل إلا على إيه الاسم الظاهر نحو والله والطور والتين والعصر والفجر والليل تمام يبقى هي لا تدخل الواو دي إلا على إيه الاسم الظاهر تمام لا آه إذا أردت به القسم والثاني الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن وعلى الضمير بقوله به لأجتهدن أو بك لأضربن الكسول تمام خدت اللي حضرتك يبقى هي بتدخل على ال- على الاسم وعلى الضمير ها زي والذي يحلف به زي إيه؟ بك استجير ومن يجير سواك فبك آه، هنا دخلت الباء على على الضمير اللي هو الكاف ها العائد على المولى تبارك وتعالى يبقى الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على ايه على الضمير اما الواو فلا تدخل الا على ايه أو اسم الظاهر أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط الله تالله تالرحمن تالعزيز وتالله الأكد لا قال وتال- وتالرحمن تمام آه فحروف القسم القسم بفتح الميم والسين وهو الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغيره أبدا وذلك للتأكيد الكلام أو آه، حثا على تصديق المتكلم واحتراضا بذلك عن القسم بإسكان السين آه وبص والقسم بفتح السين هو الحلف والقسم بإسكان السين هو العدل بين الزوجات والقسم آه، بكسر القاف وإسكان السين وهو إيه النصيب وإحنا جسمنا فيك كبير ها تمام يبقى إيه آه القسم بفتح القاف والسين هو إيه الحلف القسم نصيب الزوجات عندما يمن الله عندما يمن الله تبارك وتعالى عليكم بايه بالتعدد تمام و آه، ما تخافش يا شيخ محمد بصش وراك محدش سامعك يعني آه، تمام آه، و ال- آه، القسم بكسر القاف وتسكين السين السين هو ايه النصيب ولا بد ان يكون لنا نصيب كبير من هذه الحقيقه ولا نعامل معاملة العوام في هذه إيه؟ الحقيقة بل نعامل معاملة الخواص وإلا آه، وإلا سوف نذهب بك إلى القسط ها ها الواو تدخل على كل الأسماء الظاهرة ويقسم بها والله ورب الكعبة والرحمن والرحيم ولا يجوز أن ندخلها للقسم إلا على ما يتعلق باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته أما لو, قو أو أما لو قال واحد لآخر وحياتك أو ورأس أبي أو نحو ذلك فهو جائز لغة ومحرم شرعا لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم والصحابة والألباني من حل من حل حلف بغير الله فقد إيه أشرك وهناك علامات أيضا للاسم لم يذكرها المؤل- آه، المؤلف آه، من هذه العلامات الإسناد وأيضا حروف دخول حرف إيه؟ النداء يا محمد يا علي تمام آه، حروف آه، نعم هناك علامات أخرى أهمها أهم العلامات التي لم يذكرها المصنف آه، ثنتان هما الإسناد إلى الاسم والنداء ك- والإسناد له الإمالة زي أسندت الخشب إلى الج- الج- الجدار أي أملت الخشب إيه بمعنى أملتها إليه واصطلاحا الحديث عن الشيء أو نسبة أو آه، نسبة شيء إليه ومعنى الإسناد إلى الاسم أن تسند إلى الاسم فعلا ضرب محمد يبقى ما آه هذا الفعل وهو الضرب آه من الذي فعله آه محمد أو جملة والاسم في تلك الحال مسند إليه ولا يجوز الإسناد إلى الفعل يعني لا نسند إلى الفعل بل نسند إلى الاسم أو, آه أو الحرف فكما كقولك جاء الطالب يبقى المجيء هنا أسند إلى الطالب وليس أسند إليه أه؟ إلى الفعل وكقولك الص- الصدق نافع يبقى آه، آه، النفع هنا عائد على إيه مسن- آه، م- م- مسند إليه الصدق نافع مسند والصدق مسند إليه ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى فالتقمه الحوت أه؟ وهو مليم والإسناد علامة وحيدة في اسمية بعض الضمائر لأن بعض الضمائر لا تعرف اسميتها إلا بهذه العلامة ولا يصح لها شيء من العلامات الأخرى فإن قلت مثلا قمت فقد أسندت القيام إلى إيه إلى إيه إليك قمت تمام أنا أي نسب آه، نسبته إلي وهذه التاء ظا- آه، ظاهرها أنها حرف فليس عندنا دليل على اسميتها إلا هذا إيه الإسناد وكذلك قولك أنت ها، مخلص فليس عندنا أيضا دليل على إيه ها ها فأنت مخلص ليس عندنا أيضا دليل على إيه أن إيه؟ أنت اسم إلا بإسناد إيه؟ آه، الإخلاص إليه طبعا ودي فيها شك يعني كوني أقول آه، أقول آه، لك أنت مخلص هذه أنا لا أعلمها لأن الإخلاص عمل إيه قلبي ولكن احنا بنبين مش بن- نقول على انك انت رجل مخلص يعني لا احنا نبين بس ايه ان انت هنا ايه اسم فقط اسم- اسند الي ايه الاخلاص ليس عندنا ايضا دليل على ان انت اسم الا باسناد الاخلاص اليه فالضمائر المتصله المتصله مثل تاء الفاعل في كلمة قمت وناء الفاعلين في كلمة ايه شربنا وألف الاثنين في كلمة عرفنا لا يستدل على اسميتها إلا بإيه ها بالإسناد فهي لا تقبل الجر فهي لا تقبل إيه أه؟ آه فهي لا تقبل آه الجر ولا دخول حرف الجر ولا تقبل التنوين ولا دخول ألف ولام يبقى الحروف المتصلة دي أصلا لا تقبل أي علامة من العلامات الأربعة يبقى هنقول أن هذه ليست بأسماء لكن بالإسناد تبين لنا أنها إيه أسماء فالإسناد من الأعلى من العلامات المهمة جدا في أه في إيه؟ في علامات الإسلام آه، قال ابن هشام في كتابه شذور الذهب وهذه العلامات أي الإسناد إليه هي أنفع علامات الاسم وبها تعرف اسمية ما في قوله قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين أج- صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال رحمه الله ألا ترى أنها قد أسند إليها أه؟ الآخرية والنفاد والبقاء فلهذا حكم على ماء هنا بأنها إيه؟ اسم ف- آه، بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي والله تعالى أعلم ما عندكم ينفد أي الذي عندكم إيه فلا لما أسند إليه النفاد عرف هن- هنا بأن ماء دي مش ماء النبي دي, ماء- دي إيه ماء اسم موصول فعرفت بالإسن- بالإسناد آه، والعلامة الأخرى وهي النداء هو أسلوب يستخدم في نداء أحد أو دعائه لكي ينتبه إلى ما يريده المتكلم ويستمع إليه وحروف النداء هي إيه؟ ها أي الهمزة أيا هيا آ آ يا فكون آه، الكلمة م- آه، مناداة دليل على اسميتها لأن الأسماء هي التي تختص بالنداء مش هقول يا جرى يا يشرب ها يا ياكل مش هنقول كده ها ده فعل لكن يقولوا يا محمد يا عادل يا عمرو يا حسن يا علي ها مش هقول يا كل ها عمرو تمام قال تعالى يا مريم ها اقنتي لربك اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب ايه بقوه وقال تعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء هنا أرض وسماء هنا إيه أسماء لدخول عليه حرف إيه آه ال وسن... والنداء طبعا له بابه سوف نتناوله إن شاء الله في مكانه هل يمكن اجتماع آخر- مرة أخرى نكرر هل يمكن اجتماع عدة علامات للاسم نعم وإليك بعض الأمثلة والتين والزيتون التين حرف القسم دخل دخل دخل عليه حرف ايه القسم وال والخفض تمام والزيتون دخل عليها ايه حرف القسم وال وايه والخفض فهو في عيشة هنية عيشة دخل عليها ايه حرف الجر اللي هو في والتنوين والجر تمام في فهو في عيشة رضية راضية راضية راضية التنوين والجر فقط لأن مجرور بالإضافة ما ينفعش أقول دخل عليها حرف في يا شيخ محمد إن المجرورة بإيه؟ بالإضافة يقول كم علامة فيها من علامات الاسم؟ التنوين وإيه؟ والجر. إذا علامات الاسم كم؟ أربعة. آه دخول على علامتان تلحقان بالاسم آه، تلحقان في بي- قبل الاسم تلحقان بالاسم قبله تمام أو تدخلان على الاسم قبل الاسم وهما ال وحرف إيه؟ حروف الجر ولا حرف يا شيخ محمد آه، جمع عشان ما تسرحش بس حروف الجر و وحروف القسم منها وتشمل حروف القسم حروف اثنين نمرة اثنين حروف آه، آه، علامات تدخل على الاسم في نهايته وهي الجر والتنوين يبقى ن- آه، او الخفض والتنوين يبقى نعرف من ذلك ان علامات الاسم اربع علامات دخول ال دخول حروف الجر آه، آه، آه، حروف الجر او حروف الخفض الخفض التنوين او الجر او التنوين يبقى اربع علامات وهناك علامتان ل- آه، من العلامات المهمه التي لم يذكرها آه، المصنف وهي ايه ان الاسناد وبه تعرف حروف ايه آه، وبه تعرف الضمائر المتصله بالاسماء بانها اسماء ما الضمائر المتصله بانها اسماء وهو ان يسند الاسم ان يسند الى الاسم آه، فعل وايضا حروف ايه النداء فلا ينب فلا يصلح النداء على ايه على ايه على فعل هم؟ تمام انما يصعد يصع- يصع النداء على ايه على اسم والاسئله هي الاسئله الموجوده فين في الكتاب آه، ولا أردت أن أزيد عليكم لأن فيها أسئلة كثيرة جدا ذكرها إيه المصنف رحمه الله ما هي علامات الاسم ما معنى الخفض لغة واصطلاحا آه. آه ما هو التنوين لغة واصطلاحا على أي شيء يدل تدل الحروف الآتية من اللام الكاف رب عن في ما الذي تختص آه واو القسم بالدخول عليه من الأسماء ما الذي تختص تاء القسم بالدخول عليه من الأسماء ما ال- مثل لباء القسم بمثالين مختلفين وثم ذكر بعض التمارين ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها إيه اسميتها تعمل جدول كده تقول الاسم وبعدين تقول ايه علامات وتعمل ايه آه آه آه ثلاث خانات تعمل كم خانة ما ينفعش تعمل أربعة لأن لا يجتمع في الاسم ايه أربع خانات لأن ال لا تجتمع مع التنوين ايه أبدا تمام يعني الضرتان يجتمعان لكن ال والتنوين لا يجتمعان أبدا من الممكن أن تجتمع الضرة مع أختها لكن من المستحيل أن يجتمع ايه آه آه زي الماء وإيه؟ والنار لا يجتمعان آه بعدين يقول لك ان ان صلاتنا على الفحشاء والمنكر آه والعصر ان الانسان بقسط والهكم اله واحد الرحمن فاسال به خبيرا ان الصلاه ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته